بسم الله الرحمن الرحيم
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والأثر في النهوض بالهمة آه سبحان الله النفس البشرية أيا كانت يعني من أول الطفل اللي بيحبو لحد الشيخ الهرم الكبير آه بيحتاج للتشجيع مفيش حد في الدنيا ما بيحتاجش للتشجيع وأي عمل مهما كان حجم العمل مهما كان حجم العمل صغير مهما كان حجم العمل كبير كل ما الإنسان وجد تشجيع من الآخرين عليه مهما كان حجمه وكان حجم صعوبته الإنسان بيقدر بيقدر ينجز فيه ويتقدم فيه كنت أنا قريت كتاب زمان كان بيعتبر كانوا بيعتبروا من أكثر الكتب انتشارا وتوزيعا في العالم كله كان الكتاب اسمه كتاب صغير كده مش هو كان صغير هو كان تخين كده بس كان صغير في الحجم يعني كاسمه كيف تتغلب على الألم كان في تغلب على الألم الراجل ده كان بيروح يجيب الناس اللي عندهم أمراض مستعصية زي واحد عنده سرطان فدايما اللي عنده سرطان أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين بيبدأ يجهز نفسه للموت زي واحد عنده قلب مثلا فمعظم الناس اللي بيجي لهم قلب مفتوح فجأة بتلاقيه كل حاجة فيه بتبدأ تخفض كده وبيبدأ يضعف نادرا ما تلاقيه زي زمان يعني في كتير من الامراض كده الناس اللي بيجي لها الكبد معظمهم كده فهو الراجل كان بيجيب اصحاب الامراض المستعصيه فبيقول لك معظمهم كان بيهتم بجسمه كالرياضي بيبدا وزنه يزيد بيبدا شكله يتغير بيبدا كان بيهتم بمظهره كانت ست بتهتم بمظهرها فبيبدا يقول لك لا خلاص بقى يعني انا انا بموت خلاص فكان بيروح يجيبهم ويبدا يمرنهم على انهم يقوموا باعمال بسيطه ويشجعهم مثلا يتحول الى الرسم يعمل ينصمم حاجة على الكمبيوتر مش عارف ايه ويبدأ يشجعه من خلال ده فيبدأ يحس بقيمته وان له مكانة وان له قدر وله قيمة فجأة بيبدأ تاني يرجع يهتم بمظهره فجأة حالته الصحية بتتحسن فجأة أحيانا قدرته على التغلب على المرض بتزيد فجأة خلاص بيبقى إنسان طبيعي وعايش وسط الناس يعني أشهر واحد كان موجود في العالم معرفش أنتوا تعرفوه ولا لأ كان مايكل جوردان عارفين عارفين مايكل جوردان ولا ما تعرفوش؟ آه مايكل جوردان ده اول واحد كان اصيب بالايه؟ اشهر واحد بلاش اول واحد، اول واحد اصيب بالايدز. وكان طبعا الايدز يعني ايه؟ الايدز مجرد انك انت بتصيب بالايدز آه عامل زي ايه آه زي عندنا اللي عنده كورونا اللي عنده كورونا عندنا هنا مش بيعاني من الكورونا بيعاني من تبعات ما بعد الكورونا يعني هو عنده كورونا في فتره كورونا معظم اللي عنده كورونا معظم الناس بتبقى خلاص كانه الانسان ده ايه منبوذ ما حدش بيقدر يقرب منه ما حدش بيسلم عليه ما حدش يعامله اهل بيته حتى بيبقوا حريصين جدا لو راح الشغل فالناس كتير قلقانه منه متوتره منه وحريصه منه فبيحس هو واحد قال لي كده قال لي الاحساس الوحيد اللي يوصل لي ان انا منبوس فانا فاكر مره زمان كنت في كنت في عمره كان ايام انفلونزا الدجاج فاكرينها آه فايه كنا راكبين ميكروباص من مكه للمدينه فالميكروباص ده كان في حاجه غريبه التكييف شغال في نص الاولاني تلج ونص التاني مش شغال خالص فنص التاني فرن فايه انت قاعد في النص الاولاني هتموت من البرد قاعد في النص التاني ايه هتموت من الحر ده كان اتوبيس ساعتها فهي طبعا انفلونزا الدجاج والناس كلها مقلقه انفلونزا الخنازير الناس كلها متوتره جدا فانا عاده لما بعطس ما بعطس الساعه 9 واحدة عاده بيبقوا كام؟ ثلاثه فانا عطست العطسه الاولانيه فكل الاتوبيس عمل ايه؟ كل الاتوبيس بقى كله بيبص لك الثانيه لا الثالثه خلاص عايزين يرموك من الاتوبيس فدي عطسه فما بالك بقى اللي عنده ايه فمايكل جوردان ده تغلب على موضوع الايدز ده وبدا ورجع تاني ولعب تاني ومش عارف ايه وبقى حاج برضه رغم ان هو عنده ايدز فموضوع الايدز ده يعني ايه انت في مجرد ال- الايدز ده بينتقل من خلال الدم بينتقل من خلال اللعاب بينتقل لو خدت المعلقه بتاعته لو بينتقل لو خدت بينتقل بالعرق بينتقل فكون ان هو يقدر يتغلب على كل ده ويرجع يلعب سله تاني ده شيء كبير جدا فهي دي كده النهارده قضيه التشجيع يعني ايه آه، احيانا احنا كنا بنقول ان ايه إن- إن بعض الملتزمين احيانا آه، بيبقى في بيته هو الملتزم الوحيد مثلا ممكن مراته بتبقى في أفقه في الالتزام عشان بس هي مراته يعني آه، لكن هي لو تركت مش هتلتزم ولاده هم بيصلوا عشان هو موجود لكن مجرد ما هو بيخرج هم ما بيصلوش بنته هي لابسه النقاب بس عشان هو عايش لكن اظن اول ما بيموت فهتقلع النقاب كده يعني ف- فاحيانا الواحد في وسط الضغوط النفسيه اللي بيعانيها آه، كان دايما كانوا كانوا كانوا كانوا جابوا كان واحد رسم صوره من يومين او جاب صوره من يومين آه، بيجي ايه جايب لك عصفور كده واقف على سلك وفي بعديه ب- بسلكين ثلاثه اربعه خمسه عص- سلوك كتير جدا مليان عصافير فبيقول لك الغربه مش انك انت تبقى ايه لوحدك الغربه انك انت تبقى في وسطهم بس برضو انت ايه لوحدك فهي هي دي كده الغريب الغربه انك انت في وسط اهلك تحس انك انت ايه لوحدك انت بتفكر وهما بيفكروا في اتجاه تاني خالص يعني انت ايه- ايه- طموحاتك غير طموحاتهم خالص انت افكارك غير افكارهم خالص انت عاي... اللي انت عايز تعمله غير اللي هم عايزين يعملوه تماما لا هم بيفكروا في حاجه تانية خالص بيعملوا حاجه تانية وانت ايه يعني آه، كده فحاجات غريبه شويه فاحيانا انت بمجرد انك انت بتلتفت بتلاقي الدنيا كلها اتقلبت كله اتغير لو انت سافرت يومين كانوا حكوا لي عن واحد من المشايخ كان سافر يومين وفجأة طب على البيت فلقى العجب العجاب يعني البيت من لا مش ده بيتي احيانا كده انت ايه فجأة طب على البيت فده مش ده بيتي مش دي عيالي مش دي مراتي لما ايه فهي ده الاشكال هي ده اشكال الغربه فاحيانا بقى بتحتاج تشجع نفسك بتقول انا كويس انا ملتزم انا كده هوصل انا صح احيانا في الشغل تبص لقى نفسك كده الناس كلها انت موقف عملته فكل الناس عماله تلوم فيك مع انك انت الشرع لا يوجب الا مثل هذا الموقف في الاتوبيس انت موقف يعني ايه احيانا ممكن انت تبقى انت في الميكروباص بتنكر على الراجل انه مشغل اغاني فانت الوحيد اللي بتتكلم ومش بتسلم من الناس كل الناس تقول لك وانت مالك ما تسيبه مع ان انت الوحيد اللي انت ايه صح فتحس بالغرب فاحيانا بتحتاج تشجع نفسك تقول ان انا ايه ان انا صح احيانا لما جالكش تشجيع من الاخرين فبتضطر انت اللي تحفز نفسك وتقول ايه انا صح انا صح انا كده ماشي انا كده هجيب نتيجه كويسه انا هوصل لكن آه، فعشان كده التشجيع مهم الشيخ بيقول رفع الاسلام شان التشجيع الى حد انه جعله فريضه على غير القادر على اقامه فروض الكفايات مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حضرتك التشجيع موجود انك انت شايف واحد ما بيعملش معروف فبتامره ده تشجيع يعني إيه؟ احيانا انت بتقول لواحد قوم صلي آه، يقول لك ال- ادعي لي ربنا يهديني لا تعالى بس وربنا يهديك فده نوع من انواع الايه التشجيع آه واحد امبارح يقول لك انا ايه انا ادعي لي ان انا بطل سجاير فانت لما تنهى عن المنكر وتقول له الوسائل اللي بيستطيع تغيير المنكر فده نوع من انواع انواع التشجيع وطلب العلم والولايه والامامه عباره الفقهاء في مثل هذه الفروض انه واجب على الكفايه فان قام بها البعض سقط الوجوب عن الاخرين وان لم يقم بها احد اثموا جميعا القدر لانه قصر وغير القدر لأنه قصر فيما يستطيع وهو التفتيش على القادر وحمله على العمل وحثه وتشجيعه وإعانته على القيام به بل إجباره على ذلك يبقى أنا عندي واحد قام وفي واحد بيشجع احيانا في واحد بيامر بالمعروف وانت ما انت عارف الجماعه بتاع التبليغ دايما لما بيخرجوا في ال- في ال- في الجوله بتاعتهم كم اللي بيخرجوا؟ اربعه مين اللي بيتكلم؟ واحد بس هو مستقي بالايه باللي حواليه لان اللي حواليه هم خارجين معاه عشان نفس الفكر ونفس المبدا وهو خارج بيتكلم هو لو ضعف او سكت او التاني هاجمه اللي حواليه هيعملوا ايه هيشجعوا رغم ان هم في الاخر هم ايه بيتكلموش هو اللي بيتكلم بس خلاص ولقد تسابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع المو... الموهوبين وكبير الهمة بكافة صور التشجيع فكانوا ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة النابغين من طلاب العلم الذين حبسوا أنفسهم على طلبه كي يغنوهم عن سؤال الناس أو الاشتغال عن العلم بطلب المعاش زمان كنا طول عمرنا بيقول لك كده ان يقول لك فلان ده طالب علم فعندنا فلان ده اللي بيقفل طلبة العلم فلان ده اللي بيجيب الكتب فلان ده اللي بيصرف فلان ده تلاقي كده الطالب علم نبيه وظهر هتلاقي دايما كان زمان في كل منطقة معروف فلان ده بيكفله فالاخ متفرغ لطلب العلم تماما وفي واحد هو بيكفله بيصرف عليه عايز يتجوز يتجوزه عايز يجيب له شقه شقه يجيب له شقه عايز عايز يجيب له كمبيوتر يجيب له عايز يجيب له لاب عايز يجيب له كتب عايز كل حاجه هو بيكفله الكلام ده بعصرنا مش منتشر قوي خصوصا ان احنا ما شفناش بقى يعني من من من اسوء العصور ان الواحد ما شافش فيها طلبه علم زي زمان زمان يعني كان زمان في, في كل شويه تلاقيه طلع لك طالب علم ده بتاع حديث وده بتاع فقه وده بتاع عقيده وده وده وده وده وده الايام دي انت ما بتشوفش الحاجات دي والحاجات دي نادره واللي بيظهر سرعان ايه ما يذوب مع اغراءات العصر اغراءات العصر المادية والملهيات والمشتتات اللي في العصر كتيرة جدا جدا فاصبح طالب العلم احيانا بيموت قبل ما يبدأ وهذا الامام ابو حيان محمد بن يوسف الغرناطي قال فيه الصفد الصفدي عليهم رحمة الله لم اره قط بيتكلم على الامام ابو حيان محمد بن يوسف الغرناطي رحمه الله يقول لم اره قط الا يسمع يبقى واحد بيعمل ايه بيسمع اثنين يكتب ثلاثة ينظر في كتاب بكم حاجة واحد يسمع ودي مهمة لازم تستفيد من خبرات الناس دي انك انت مش كل الاحيان بتقدر تقرا ماشي ومش كل الاحيان تقدر تكتب لكن في احيان بتسمع تاني حاجة احنا عندنا مداخل المعلومة كتير مداخل المعلومة بتيجي عن طريق الايه الاذن تسمع وعن طريق القراءة ماشي انك انت ايه تقرأ تنظر بعينك وعن طريق الكتابة انك انت بتكتب انا بقول دايما وعن طريق الكلام انك انت تقول تبلغ النهاردة انا بقول ان احنا عندنا زي ما في فتح في الكلام في فتح في الكتاب في واحد فتح الله عليه في الكتاب فهو بيكتب كتير يعرف يكتب كويس في واحد يكتب ما يقولش في واحد يقول ما يكتبش طول عمرنا في المدرسة عندنا طلبة شطار في الايه في الشفوي وطلبة شطار فين تحريري فبتاع التحرير ده يعرف يكتب كويس بتاع الشفوي ده يعرف يقول ايه كويس فلازم كل واحد يبحث عن قدراته انا اقدر انفع دين ربنا بايه احيانا انت ممكن ربنا يفتح عليك وتكتب كده بوستات على ال على ال على الفيس على الواتس على اي حاجه الحاجات اللي انت بتكتبها دي احيانا بتبقى جميله احيانا بتبقى في ناس طيبه قوي بس بيكتب واحيانا الكلام حتى بتاعه بيبقى محتاج ضبط ولا حاجه بس كلامه بيجيب نتيجه يعني في بوستات كده بتتكتب تلاقيها مكتوبه للشباب يتكلم عن الصلاه البوستات دي هي يعني احنا ممكن المشايخ والعلماء يضحكوا منها لكن هي بيجيب اثر عند العوام اكتر من ايه من الكلام العلم التنظيري يعني انت ما ايه هو يقول لك لا انت لازم تصلي ولازم ما تسمعش كلام الشيطان وما تخليش الشيطان يضحك عليك وانت لازم اول ما تسمع الصلاه تسيب اللي في ايدك وتجري تخش الحمام وتجري تتوضى الكلام ده عند العوام بيجيب ايه نتيجة كويسة الهزار بالكلام ده الطريقة دي جبت تاتي لكن احنا لما نيجي نتكلم عن حكم ترديد الاذان وحكم المسابقة والمسارعة الى الصلاة وحكم ده كلام اسمه كلام تنظيري مبني على الادلة غير الكلام بتاع العوام طب مين اللي يجيب العوام هو كلام العوام فاحيانا الحاجات دي بتبقى كويسه فما تمنعش نفسك الحظ ده انك انت اكتب ولازم يبقى لك كتابه فخلي بالك الراجل بيقول لك ايه لم اره قط عمري في حياتي ما شفته الا يسمع وبرده دي مهمه انك انت لازم يبقى لك سماع ورد سماع علم حضرتك بتيجي تنزل كتاب ماشي يعني ايه مثلا الكتاب الايه تعالى كده واصحى يا ريس تعالى كده ابعد عن الحيطه ابعد عن الحيطه خالص ايوه كده خلاص لقيت نفسك بتنام ما تستسلمش قوم اقف زمان لما كنا بننام في الدرس كنا بننام نقف الواحد جه في درسه قاعد نام غير مكانك قوم اقف اغسل وشك مع ساعه اقف وشك في الحيطه وايديك لفوق اي حاجه المهم انك تصحى ما تستسلمش لفكرة النوم فمثلا ال- كتاب العقيدة الوسطية بتاع الشيخ ابن عثيمين شرحه في 30 شريط كان ال- واحد من من الاخوه اللي انا بحبهم وهمته في طلب العلم عاليه ما شاء الله شاطر يحسبه على خير يعني الاخ ده كان بيقول لك انا بعمل ايه انا بروح منزل كتاب شيخ بيقرا كتاب ودلوقتي احنا عندنا حاجه موجوده موجوده على النت وكلكم عندكم نت حاجه اسمها الكتب المقروءه فبيقول لك الكتب المقروءه دي بيقول لك دي احسن وسيله انت سايق فوانت سايق اللي عنده عربيه اللي عنده عربيه وهو سايق ما بيركز فاحسن حاجه بتروح شغال ايه؟ كتاب كتاب مقروء الراجل بيقرا كتاب فانت بتيجي بتلطش معلومه بتاع حتى انت لو بعد كده قريت الكتاب ده هتلاقي ان في جزء من المعلومات ايه موجوده عندك فايه المانع حضرتك ايه حضرتك إيه الراجل كان كان ابن ابن ابن حاتم ابن ابي حاتم يقول كنت اقرا على ابي وهو في الخلاء ابوه في الحمام وهو واقف له قدام الحمام بيعمل ايه بيقرا فايه المانع ان حضرتك مثلا ايه حضرتك تعبان مش قادر في احيانا بتوصل لمرحله انك انت متضايق تعبان مش قادر تعمل حاجه فشغل كتاب مقروء واقعد اسمع حضرتك في الحمام حط التليفون بره او حط التليفون جوه وشغل الكتاب المقروء واسمع حضرتك قبل ما تنام ادي لنفسك نص ساعه تسمع كتاب ماشي حضرتك جيت جيت الظهر تعبان من الشغل و- وانت بتاكل يعني ايه مثلا فتره الاكل كتير مننا وهو بياكل بيقعد ياكل قد ايه؟ ربع ساعه ثلث ساعه الربع ساعه دي انت لو شغلت فيها درس ما هو انت وانت بتاكل انت ما بتعملش حاجه وانت بتاكل بتعمل حاجه؟ شغل درس اسمعه فهتستفيد كتير هتكسب وقت كتير يعني طول ما انت قاعد يا اما الراجل بيسمع يا بيكتب يا بيقرا فانت ايه يا تسمع الوقت اللي انت مش هتقرا فيه في كتير مننا ما عندوش ربنا سبحانه وتعالى إيه، م- م- بلاش إيه، اصل هو ربنا سبحانه وتعالى ادانا امكانيات كتير بس احنا ما استغناش كتير مننا هو ما عندوش ما- ما- ما ب- ما بيقراش يجي يقول لك انا انا اقرا انام انا ماليش في القرايه خلاص استفيد بالسمع الكتب المسموعه دي او انك انت تشغل دروس كتير يعني ايه احنا كان كان عندنا اخ ي- ي- يشغل دروس كتير طول ما هو قاعد يسمع فدي بتفرق معاك كتير واللي سمعوا دروس الشيخ ابو اسحاق القديمه كلها لحد دلوقتي هي المعلومات اللي موجوده عندك اللي سمعوا دروس الشيخ يعقوب زمان القديمه شيخ حسان القديمه إيه إيه كل الدروس دي هي المحصله اللي موجوده عندك اللي انت بتركب عليها دلوقتي لان كل الجديد ده برضه مش بجوده وقوه الايه الدروس الماضيه يعني خلاص الشيخ بيقول لك ولم أره غير على غير ذلك وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدره يجي للطالب المميز ويروح واخده ها ده طالب مميز خلاص يبقى يعظم قدره وينوه يقول لهم خلي بالكم ده كويس يعني ايه المانع ان انا جالي ولا الطالب بتاع طالب حديث انا اعرف شيخ حديث اخده من ايده واديله اقول له خلي بالك منه ده امكاناته كويسه وقدراته كويسه عندي طالب مميز في النحو اخده واديه الشيخ بتاع لغه اقول له خلي بالك ده عندي طالب بتاع ع- مثلا رقائق ب- بيعرف عنده قدره على الالقاء يعني ان الواحد راح في اماكن كتير عاده بتظهر في الافراح كده تلاقي الولد اللي بيقدم الفرح بارع في الكلام يعني احيانا الواحد كان بيقول كده يقول لهم ليتني اوتيت من بسطه لساني لا كلامه الواد عنده لغه وعنده بتاع وشاب صغير فتاخده توديه لحد تقول له خلي بالك ده موهوب عشان ما يموتش الشيخ يقول لك وكان المعلمون في الكتاتيب والمساجد والازهر الشريف اذا لبسوا لمسوا في طفل في طفل النجابه وسرعه التعلم احتضنوه وساعدوه على طلب العلم وزودوه بالمال من مالهم الخاص او من الاوقاف اذا كان هو عنده فلوس يديله ما عندوش يوديه لحد عنده مال عنده وقف بيصرف عليه ويصرف عليه وكان في طليعة المشجعين لطلبة العلم الخلفاء والأمراء روى البخاري في صحيحه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل يدخل مين ابن عباس رضي الله عنه وهو غلام حدث وهو غلام ايه حدث مع أشياخ بدر سيدنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عنده 10 سنين عشان سيدنا ابو بكر قعد سنتين معنى كده ان هو بدا يبقى مع سيدنا عمر وهو عنده 13 سنه 14 سنه فالنهارده احنا عندنا الواد اللي في 14 سنه ده في ثانيه اعدادي 13 سنه ده اولى اعدادي آه لو احنا جبنا عيل في اولى اعدادي وقعدناه وجاي يتكلم محدش هيتكلم ايه ده ايه العيل اللي جايبينه فهو كده الشيخ وبدر اللي حضروا موقعة بدر فيجي يقعد في وسطهم الطبيعي إيه انت يعني انت جايب ليه عيل من دور عيالنا تقعده ومن دور احفادنا فبيقول لك كده فكان عمر رضي الله عنه يدخله مع شيخ بدر وهو غلام حدث قال ابن عباس فكأن بعضهم وجد في نفس الداء وقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر رضي الله عنه إنه من حيث علمتم من حيث علمتم يعني إيه هو ابن عم مين رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إيه فقهه فقهه يعني ارزقه الفهم وعلمه التأويل تأويل اللي هو تأويل القرآن خلاص فدعاه ذات يوم يوم قال له تعال وراح قعدوا في الصين قال فدعاه ذات يوم فأدخله معه فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم عايز يقول لهم أنا عايز أوريكم أنا بدخل أنا بقعده في السكري فقال بعضهم سيدنا عمر رضي الله عنه سألهم كلهم هم قاعدين ها في معنى قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح احنا قاعدين فاحنا قاعدين بنتناقش فايه رايكم سؤال ها اسالكم في سؤال يعني اذا جاء نصر الله والفتح فسيدنا عمر قاعد في وسط الشيخ بدر الكبار الصحابه بيسالهم يعني ايه اذا جاء نصر انتوا فاهمين من الايه دي ايه فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله, أن نحمد الله عز وجل ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليه وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي بدأ يوجه كلام سيدنا ابن عباس العيل الصغير أكذاك يا ابن عباس تقول رضي الله عنهما فقلت لا لا كلام مش كده خالص طيب فما تقول ايه رأيك انت قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان الآية دي لما نزلت مين اللي فهمها سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما فهم عمل ايه بكى يبقى القران ده ما يفهموش اي حد عشان كده لما تيجي احيانا ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك وتبدا الايات دي لها اسرار يعني القران احنا عندنا من انواع التفسير حاجه اسمها التفسير بالايه التفسير قران بقران ها تفسير القرآن بالسنة ها تفسير الكلام هو بالمأثور المأثور اللي هو كلام كلام السلف ها باللغة باللغة آخر حاجة بالإشارة أحسن تفسير في الإشارة تفسير مين القشيري القشيري فيه تصوف بس له كلام له إشارات لطيفة جدا جدا يعني آه يعني آه هتزعلوا مش كده بس مش مشكلة ابن عربي ولا ابن العربي ابن العربي ابن العربي الصوفي ابن عربي الصوفي ماشي له تفسير مش كده آه سيبك من الكفر احيانا بتبقى له اشارات لطيفه يعني من أشهر التفاسير اللي موجودة عندنا تفسير تنطوي تنطوي ده, ده واخده من كله, كله من مين من الكشاف الكشاف ده بتاع مين الزمخشري الزمخشري ده أصلا إيه معتزلي ومتصوف ومبتدع وشغلان لكن برضه هتلاقي كلام لطيف الحكمة إيه ضالة المؤمن فانت لو ربنا من عليك ودخلت على التفسير في في في, في برنامج بينزل على التليفون اسمه ايه اسمه الباحث القراني اسمه ايه الباحث القراني الباحث القراني ده بيجيب لك حوالي 50 تفسير منهم القشيري ده فلما تقرا في في احيانا في بعض الايات الاشارات اللي ما وراء الايات لا لا ده شيء عجيب يعني بس ده مش برضه للي لسه مبتدئين لان المعنى ازاي هو وصل له فاحيانا بتبقى ايه فتوح سيدنا ايه سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل اخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال ايه اللي هذه الورقه اللي كان فيها ايه الانسان لما بيقتل بتبقى ايه بيدفع له الديات ماشي وايه تاني وفهم يؤتاه رجل في كتاب الله ف... ف... فأحيانا ال- ال- ال- الفهم في كتاب الله ده فتح ورزق أحيانا كده يعني إيه في رمضان هتلاحظ حاجة غريبة في رمضان هتلاحظ إنك أنت مستمتع جدا بالقرآن الإمام وهو بيقرأ لا أنت بتجيلك معاني وخواطر يوم واحد شوال ما بتلاقيهاش يعني يوم يوم يوم 30 ليلة العيد ليلة واحد شوال الصلاة الصلاة مش زي ليلة 29 ليه؟ لأن أنت بتقرأ القرآن كتير فقرايتك للقرآن دي فتحت مع الرزق احنا من... عمرنا ما ننسى أبدا بركة الزمان زي مكة حضرتك لما تقرا في مكة لا مش زي اي حتة لما تقرا في المدينة مش زي اي حتة في فرق بركة الزمان وبركة الايه المكان فهي دي بس يعني فالشيخ بيقول فقال ايه فما تقول قلت هو اجل رسول الله هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامه اجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قال عمر رضي الله عنه ما اعلم منها الا ما تقول ده مين اللي بيقول الطبيعي ان الادنى يوافق مين الاعلى مش الاعلى اللي يوافق مين الادنى فكون ان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ما اعلم منها الا ما تقول فدي موافقه الاعلى للايه الادنى معنى كده ان ده بيفهم صح خلاص مع خلي بالك لان برضو بعض الامور كانت بتخفى على سيدنا عمر وتظهر لسيدنا ابو بكر لان برضو انا قلت لكم قبل كده والموضوع ده محتاج ان كل شويه تجددوا نفسك مين اعلى قدر وقيمه سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عمر كلنا معتقدين احنا بنحب سيدنا عمر اكتر من سيدنا ابو بكر في موقف موت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ها مين اللي وقف مين اللي خفي عليه سيدنا عمر في جمع القران مين اللي وقف ابو بكر آه قال إيه فما زال حتى شرح الله صدر أتفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله قال فما زال بي حتى شرح في قتال المرتدين مين اللي وقف سيدنا بكر مين اللي شرح صدره بعد كده سيدنا عمر يبقى ده الأعلى اهو يبقى على طول حط دايما كده كل ما تيجي تقول تقول انك انت تقول لنفسك كده انا بحب سيدنا ابو بكر لان حتى لو لو انت جبليا انت بتحب طبيعتك ان كده من كتر كلام سيدنا عمر لان سيدنا ابو بكر المواقف المأثور عنه مش كتير لكن ايهما كان احب لرسول الله سيدنا ابو بكر يبقى احنا نحب سيدنا ابو بكر لمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر من محبه سيدنا ايه عمر لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من الناس ايه خليلا لاتخذت ايه ابا بكر ما قالش عمر كان اه يقول سيدك وقول كنا نذهب وانا بكر وعمر لكن يقول لو كنت متخذا خليلا ايه قال ايه هلا تركتم لي صاحبي فما نفعني مال ما نفعني مال ما نفعني مال ايه أبو ما من أحد إلا وله عياد له علينا يد إلا كفأناه عليها إلا من أبو بكر فإن الله يكافئه فالنهارده لازم تحط ده كله نصب عيني وهكذا كان امير المؤمنين يقوي ثقته بنفسه ويغذي همته ويربأ به عن عن احتقار الذات او الشعور بالدونيه او النقص خلي بالك يعني ايه بيقول لك كان امير المؤمنين يقوي ثقته بنفسه يقوي ثقه مين سيدنا ابن عباس قال له كلامك صح اصلا ابنك جه قال لك إيه إيه ده كانوا دايما بيتكلموا ايه في قضية تربية الأولاد حضرتك إيه؟ ابنك جه قال لك فكر قال لك فكر قال لك بابا اللنضة دي على فكرة أنت حاطط غلط هنا آه المفروض اللنضة دي لما تحطها صح تحطها هنا فأول ما يكلمك كلمتين تقول له أنت أهبل زي وما جمش من هنا مش بيحصل كده؟ ها لكن لو أنت قلت له على فكرة فكرتك ممتازة جدا بس احنا لو جينا اللندا دي ننقلها هنا احنا هتقابلنا مشكله مشكله الاولانيه كذا وكذا وكذا وكذا فالواد هيبدا يفكر بايه بطريقه موضوعيه ان هو انت اهلته للمناقشه ما خليتش الواد قال لان احنا عندنا مشكله دايما لما يبقى الاب شخصيه دايما ولاده بيبقى شخصيتهم ضعيفه ليه اه لان هو الوالد اتعود اعمل ونفذ اعمل ونفذ فخلاص ضيع شخصيه الواد فالواد اصبح تابع لكن انت لما تديله لا احنا اللنده دي لو شلناها من هنا فاحنا المفروض هتحصل عندها مشكله واحد اثنين وثلاثه ولو جبناها هنا مشكله تقابلنا اثنين طب ايه رايك ممكن نفكر فكره ثانيه احنا ممكن نعمل ايه حل ثاني طب نعمل ايه فتبدا تنمي فيه القدره على الايه التفكير والمناقشه ما تبقاش القضيه نفذ زي الجيش وبعدين ايه اتظلم فهي دي واخد بالك فهو سيدنا عمر اداله الثقه ها أه؟ فعلا انت كلامك صح المشكله ممكن تبقى الفكره مش عاجباك بس هو الواد عشان تنمي فيه القدره على الابداع بتقول له ايه لا لا لا انا هعملها لك اللي انت عايزه نعمله لك وبعد ما تعمله له يقول له ايه رايك في غلطه كذا كذا كذا ايه رايك نرجعها مكانها اه نرجعها طب ممكن نشوف حل ثالث ونبدا نشغل تفكيره ايه ويغذي همته ويربأ به عن احتقار الذات عشان كده دايما الولد اتعود في البيت ان هو كل ما يتقال له حاجه غلط اه اه كانوا بيحكوا لي على ايه مين اللي كان بيحكي لي ان هو عنده اه والله مش فاكر كان اللي بيحكي كان بيحكي عن ايه بس هو الظاهر يا زوجته يا ابنه كان ابنه ابنه كان بيحكي فالواد كل ما يتكلم يقول له انت غبي انت غبي انت غبي لحد ما الواد هو بدا يقول لهم كل ما حاجه يكلموه يقول لهم لا اصلا انا غبي فدايما حتى لو الولد الولد كان ايه غبي اوعى تقول له ايه انت غبي دايما الغبي في حته هو مبدع في حته تانية فاكتشف ابداعات ابنائك يعني ابنك ممكن يبقى غبي في الدراسه لكن مش معنى كده انه فاشل معظم الاغنياء فاشل في الدراسه ما هو لو كان كمل يعني احنا عندنا النهاردة الدكتور عشان يكمل على ما يخلص الدراسة يبقى عنده كم سنة لا 30 لسه في سنة تكليف وفي سنة جيش اه وممكن يخش ثلاث سنين 30 الواد الفاشل اللي عنده الاعدادية بدأ سنة هو عنده كم سنة 15 ايه يعني لما دخل سنتين جيش ولا ثلاث سنين جيش بس بدأ وهو عنده 15 فرق كام سنة في الشغل كده 15 سنة انا كان جاي حد يقول لي ابني ايه رأيك كان جاي ابنه في كان جالي في ابنه في اولى ثانوي وعنده اربع ملاحق فبيقول لي ايه رأيك قلت له عايز رأيي بصراحة قال لي اه قلت له مش هتزعل قال لي اه قلت له ابنك في اولى ثانوي جاب اربع ملاحق قال لي اه قلت له حضرتك متوقع يطلع دكتور او مهندس قال لي لا قلت له طب تدخله ايه انا لو منك اغير له مسار لما كان جي لي اب مثلا ابنه جايب 200 بالظبط قلت له لما ابنك في الاعداديه جاب 200 طب في الثانويه هيجيب كام انا لو منك انا لو معايا خمسين الف جنيه ما هو انت ابنك في الثانوية العامة على الاقل اولى وثانيه وثالثه هتصرف عليه كام خمسين الف جنيه انا دخله دبلوم وادي له خمسين الف جنيه يعمل مشروع الخمسين الف جنيه بعد عشر سنين يبقوا كام يوم اليوم يعني إيه؟ انت عاجبك ان البلد كلها شغاله محامين دلوقتي ما تقابلش حد يقول لك انا فلان المحامي والمحامي ده كانت كليه حقوق بكام زمان 51% آه. من احسن الكليات المهضوم حقها كليه الزراعه الزراعه كانت زمان ب 51% الزراعه وصلت ايام انا كانت 58 يخش زراعه زراعه القاهره والزراعه دي يعني دلوقتي تلاقي حضرتك مهندس زراعي مشرف على اربع مزارع ولا حاجه هو بيروح ساعتين في الاسبوع وبياخد مبالغ طائله مزرعه تسمين ما يخور منحل مش عارف ايه فالنهارده احنا عندنا قصور في, في قضيه الايه التفكير النهارده انا عايز ابحث عن قدرات ابني مش شرط الدراسه الدراسه دي مش علامه تفوق المهندس النهارده كان الواد كان كان لما فتحوا قسم نووي في كليه هندسه كان الواخر الخارج الاول على كليه هندسه طالع الاول على الدفعه كلها في قسم نووي في كليه هندسه جامعه القاهره كان بيشتغل بالفاس في غيره مش لاقي شغل وفي اقسام كتير من هندسه دلوقتي خلاص مفيش شغل كان زمان قسم اتصالات في كليه هندسه بيتحجز الدفعه كلها قبل ما تخرج دلوقتي لا خلاص ما انت عندك 20 كليه هندسه فالنهارده هي دي بقى ان انا ابحث على التميز هو ممكن ينفع في ايه في ابنك ينفع في ولد عندك هو ينفع تاجر ايه المانع انه يبقى تاجر ياخد شهاده اه بس ي- يبقى تاجر تعلمه التجاره واصول التجاره ويشتغل في التجاره بدري كانوا بيحكوا على الهواري عارفين الهواري الهواري ده كان عنده ولد الولد ده كان في ثالثه ابتدائي كان بياخد الشنطه بتاعته يملاها شيبسي ويبيعه للعيال طالع من يومه ايه تاجر تاجر او بيبيع العيال تلاقي العيال كده في عيل في المدرسه مت... بيعرف كل عيل يعرف في عيل الواد من صغره بيعرف يجيب القرش هو ربي في بيت تجاره فعارف بيجيب القرش منين خلاص ف... وقد روى البخاري في صحيحه ايضا انه رضي الله عنه سال بعض الصحابه عن ايه في القران الكريم فلم يعرفوا الاجابه وكان بينه وابن عباس رضي الله عنهما وكان صغير السن فقال في نفسي منها شيء يا امير المؤمنين قال عمر بص بص الكلمه كده يا ابن اخي قل ولا تحقر نفسك اوعى تستقل شانك عشان كده دايما آه، حضرتك لما تقعد تقعد مع حد يقدر رايك اوعى تقعد مع حد يحتقر رايك او يحتقر امكانياتك او يقلل من شانك احيانا انت بتقعد مع واحد فاول ما تقعد يحسسك انك انت ما تعرفش حاجه في الدنيا انت محتاج تشجيع كتير مننا محتاج بس تشجيع انك انت تبقى كويس على فكره انت انت, انت لازم تقرا انت لازم تحفظ انت لازم تصلي انت لازم تنتظم انت لازم وانا قلت لكم قبل كده ان انا اكتشفت يعني مشايخنا اللي محبوبين الناس جدا انهم اكثر الناس ايه تشجيعا ليس الهجوم في كل الاحيان وسيله لايه للفوز ولكن احيانا التشجيع يكون اكثر فائده احنا احيانا بنحتاج يعني الناس بت- بتختلف ما بين قضيه الضغط النفسي الضغط النفسي حضرتك احيانا بتضغط على نفسك تضغط مع نفسك تضغط على تضغط على تضغط على مراتك لحد ما تنفجر منك وتقول لك انا مش عايزك انا بكرهك انا عايز اتطلق واحيانا هي بتحتاج تشجيع ايه المانع انك انت تقول لمراتك انت اجمل واحده في الدنيا وانت كذاب وانت عارف انت كذاب وهي عارفه انك انت كذاب اه المشكله ايه بس ما توسعش قوي يعني آه. ابنك برضه بيحتاج احيانا تضغط عليه تقول له انت فاشل واحيانا بيحتاج تشجعه تقول له انت اشطر واد في الدنيا اما يعمل لك ايه المانع ان هم يعمل لك حاجه صغيره تشجعه وتقول له انت ممتاز جدا انت متفوق انا حاسس انك انت هتبقى وهكذا يعني. على هذا السنن صار ابن عباس رضي الله عنهما منذ طفولته غير مبال بتثبيط من هو أقصر من هما عندنا آه، آه، سيدنا آه، العباس نفسه اللي هو أبو مين أبو عبد الله احنا كل كلامنا على مين على عبد الله اللي هو ابن مين ابن العباس العباس اللي هو مين عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه قال لي ابنه عبد الله رضي الله عنه قال له ايه ألا إني أرى هذا الرجل يدنيك فإياك أن يؤثر عنك كذبا أو تفشي له سرا يبقى الأب هنا رمى ابنه وهو ايه وهو ايه بيشجعه وبيعلمه لأن العباس برضو كان من أكابر قريش ماشي سيدنا العباس رضي الله عنه كان من أكابر قريش فبيعلم ابنه يقول له ايه اياك ان يؤثر عنك ايه كذبا او ايه تفشي له ايه سرا او تفشي له ايه سرا سيدنا آه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعت عبد الله بن عمر في مجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصه النبي صلى الله عليه وسلم لما سال عن النبته التي تشبه المؤمن التي ليس لها ورق وتشبه المؤمن فقال ايه عبد الله بن عمر قال وقع في نفسي انها ايه انها النخله قال لو قلتها لكانت احب الي من كذا وكذا هو قال ولا ما قالش ما قالش قالش لمين سيدنا لكن لما كان في لغه حوار وده اللي كنت بتكلم عنه ان لازم يبقى لغه حوار بين الاب والابن الابن قال له لو انا كنت قلت فالاب قال له ايه لو كنت قلتها لاحبك فايه المانع ان ابنك يقول لك ده المدرس النهارده ساله السؤال وانا كنت عارف الاجابه بس خفت لما اكون غلط لا ما تخافش قول وايه المشكله لما تغلط كان ايه كان ابن عباس كان سيدنا يا ابن عمر او ابن عباس رضي الله عنه نافع نافع لابن عمر يقول له ليه كان ابن عباس عنده مين اللي- ال- ال- المولى بتاعه كان يقول تحدث امامي تكلم حتى اذا اخطات اصوبك اتكلم قدامي قول فانت دايما تقول لابنك اعمل وانا وتقول له كده يعني انا بقول له لابني كده اعمل اللي انت عايزه وانا عايش انت لما تغلط انا اقدر اصلح غلطك لكن بعد ما اموت انت اللي تشيل غلطك وانا عايش انت عملت حاجه غلط ات- اتحر- اتصرف واتحرك ب- يعني اقول له صلي امام قال وانا واقف وراك لما تغلط انا اللي هردك فانا مش هفرح فيك لكن انا لو مت ووقفت انت صليت هيفرحوا فيك خلاص يبقى ابني لما يقف يصلي انا حتى لو غلط انا ايه انا فرحان ده ابني فلو غلط عمري ما هفرح فيه شماتة ولكن حتى لو انا صححت له فهو تصحيح محب واضح فدايما تجرأ ابنك يعني كان واحد من مشايخنا آه، ربنا يحفظهم كان لاسق جدا فكان بيقول لي كده احكي لي يقول لي انا آه، اجي بالليل كده واروح منزل ابني ابنه ده ما شاء الله عليه ابنه ده كان هو انفق عليه كتير جدا عشان ياخد القراءات العشر كان الواد يبقى عنده 10 سنين وياخد يسمع شيخ في القليوبيه ياخد الشيخ ويروح ياخد يروح له مرتين في الاسبوع عشان ابنه يقرا عليه وياخد اجازه شيخ مش عارف فين ياخده مرتين في الاسبوع ويروح اجازه ويدفع في الاجازه فلوس ويروح ويسافر ويسيب شغله ويسيب دنيته وكان يقول لك انا اجيب ابني بالليل واقول له تعالى نصلي ركعتين انا وانت فابنك لما بيصلي بركعتين بيك ما فيش متعه احسن من كده امتع حاجه في الدنيا ان مين يصلي ابنك وانت واقف وراه وركعتين بالليل يصلي بيك بالبقره بآل عمران بالنساء ما في امتع من كده انت وابنك قال ايه آه غير مبال بتثبيت على هذا السنن بنفس الطريقه صار ابن عباس رضي الله عنهما منذ طفولته غير مبال بتثبيت من هو اقصر منه همه آه الايه زي زي دايما آه لما تحب تعمل حاجه آه ابدا الاول يعني حضرتك عايز تقرا كتاب مثلا قررت انك تقرا فتح الباري ماشي فانا لو جيت قلت لك انا هقرا فتح الباري هتقول لي ايه اخي تنيل فانت ايه ابدا ولو قدرت ما تقولش لحد خلاص قال الحسن البصري كان الرجل يجمع من العلم الكثير ولا يبطر ولا يرى في ثيابه مداد ولا يعلم به احد ليه لان حضرتك عايز اي تعمل اي حاجه اي حاجه في الدنيا سواء كانت دنيويه او اخرويه لن تجد مشجعا بل بالعكس كل سيكون ايه مصدقا حضرتك حتى لو قلت يعني ايه يلا آه، يلا يلا- يلا يا محمود ايه رايك نبدا ختمه انا وانت ونقعد نتنافس يلا خلاص بعد اسبوع عملت ايه يا محمود لا والله لسه ما بداتش مالكش دعوه سيبه وامشي احنا بقول دايما الانسان في طريقه الى الله وانت ماشي بيبقى اول ما تبدا بيبقى حواليك ايه كتير القعده ايه كتير على ما توصل لقمه الهرم بيبقى ايه واحد إيه لما تيجي نعمل الهرم دايما القعده ايه كتير كل ما تطلع لفوق اللي بيحصل القمه بتقل لحد ما يبقى دايما في القمه واحد فانت لما تبدا عايز تعمل حاجه لو انت قلت الواحد وثبطك فانت خلاص انت كده فاش مش تعمل حاجه في حياتك يا اما تبدا وما تقولش لحد وتكمل يا اما اذا قلت لحد وصبتك مالكش دعوه باللي بيصبطوك كان معانا واحد صاحبنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه اثنين اصحابي يعني منهم واحد ال- الشيخ محمد شركس ربنا يحفظه الشيخ محمد شركس من الناس اللي حفظهم متين في القران الشيخ محمد شركس قال انا احفظ ثلاث ايات كل يوم بعد سنتين انا ختمت بس طبعا هو قال ما تحفظ ايه ثلاث ايات تعمل ايه يا راجل في حد يحفظ ثلاث ايات يا راجل ثلاث ايات بتاعي بعد سنتين لان انا ختمت احنا بعد سنتين عملنا ايه؟ قال حاجه هو قال وكمل فهي دي طريقتك قلت كمل مالكش دعوه بحد مالكش دعوه بيتريق عليك وبيهزر معاك انت هترى الثمره كنا زمان بنا بدانا نحفظ كنا اربعه ومعانا الشيخ فكنا بنحفظ ربع في الاسبوع فقعدنا شهر شهرين نحفظ خلصنا البقره الشيخ بيه اتاخر ما بيجيش فنحفظ ما نرجعش ما نعملش نجتمع تاني ونفوت اسبوع نجتمع اسبوعين ونفوت اسبوع نجتمع شهر ونفوت اسبوع واحد صاحبنا بقى يجي مره ويغيب مرتين مرتين ويغيب ثلاثه جه بعد كده فيقول انا ختمت فهي حضرتك خدت قرار يعمل ايه هو ده اللي عمله سيدنا ابن عباس بيقول لك سيدنا ابن عباس بيقول لك ايه غير مبال بتثبيت من هو اخسر منه همه قال رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الانصار هلم فنسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير قال وعجبا لك يا ابن عباس اترى الناس يفتقرون اليك وفي الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل نايم القيلولة فأتوسد ردائي أعمل الرداء بتاعي مخد على بابي يسهي الريح علي من التراب ريحة غراء التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل لا أرسلت إلي فأتيك فأقول لا أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسأل يسألونني فقال هذا الفتى كان أعقل مني عمل إيه هنا الرجل لما قال للرجل الرجل صبته ولا شجعه هو عمل ايه كمل لما كمل مين اللي وصل في الهرم والتاني ظل مع مين مع القاعدة زي ما هو فانت قررت تحفظ انت وفلان ايه رأيك نحفظ ايه رأيك كل يوم نصلي الفجر ونقعد للشروق ايه رأيك نصلي ركعتين بالليل ايه رأيك هرن عليكم الفجر ايه لا انت ماشي منطلق ومالكش دعوه بحد انت ماشي منطلق وايه مالكش دعوه بحد احيانا بيبقى اقرب الناس اليك اكثر الناس تثبيطا حضرتك لو تخيل انا ما بحبش التخيلات دي بس بس هي تمشي حضرتك تخيل لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على لو انت مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على مراتك النهارده وقلت لها زنبلوني زنبلوني هتقول لك ايه؟ اتنيل ايه اللي يوديك الجبل وتقعد لوحدك شكلك اللي ساعت شكلك مريض نفسي صح كده اول ما قرر انك انت تلتحي انت ايه هتعمل فيها درويش بقى وتتجنن وتقعد بقى تصلي لي بالليل وتقرا القران وتجوعنا ولا ده انت بعد يومين هتقول لي تعالى البس النقاب البس النقاب بقى ماشي اول ما الاخ يقرر انه يلتحي يفاجئ بان مراته بقت حاجه تانية غير البني ادم اللي كان متجوزها كان زمان يرزعها على العلقه تمشي عدل اول ما التحى هي اللي اتقلبت ايه فحي على فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطو المراحل ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن العزم يكفيك حامله فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فطو المراحل ولا تنتظر بالسير رفقتي قاعد ودعه فإن العزم يكفيك حامل النهارده حضرتك ربنا سبحانه وتعالى من عليك وقمت تصلي بالليل فقمت لمراتك فمراتك بتبقى دايما اقوى مشجع على ايه؟ على النوم على الاكل على الكسل تعالي سمعي لي يعني انا هسيب الاكل واجي اسمع لك شوف اي حد يسمع لك قوم يا ست صلاه ركعتين اصل انت ما وراكش حاجه ما انت طول النهار داخل خارج لكن انت ما بتشوفش العيال انا عندي مدرسه بتاع العيال الصبح وعندي طبيعه وعندي عسيل رحت اصلي وانا هنام فحضرتك عايز تصلي اعمل ايه؟ اوعى تنتظر ان مراتك هتقوم معاك النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ابت فايه؟ فانضحها النهارده النضحى ما يبقاش يجيب ايه؟ نتيجه هتنضحها هتعمل ايه؟ هتفضحك فعلى ايه؟ فانت ايه قم فصلي خلاص هو كان كان ابن شهاب رحمه الله يشجع الأولاد الصغار ويقول لهم لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم اوعى تفتكر انك انت صغير فمتقلل من شأنك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم دايما الواد الصغير دماغه فيئة يعني ايه كانت ملحوظة غريبة عليا ما اعرفش بقى ايه الحاجات دي بتستهويكم ولا لا كل العيال اللي بيسوقوا الميكروباصات على الخط بتاع المعتمديه ايام الميكروباصات ما كان مهربده كانوا عيال صغيره الواد ما معهوش فرامل والواد قد كده قاعد على ال- بيسموها الطاره طيب العيل الصغير ده بيسوق الميكروباص ده ازاي الواد عنده ردة فعل سريعة يعني ايه دايما وانت صغير كنت زمان تلاحظ كده ان ردود الافعال بتاعتك سريعه وعنيفه الواد ما عندوش فرامل بيخ... ي- كان زمان كنا نقول للي سواق الميكروباص عايزين نقف يقول لك ما حدش يقول لي انا عايز انزل هنا قول لي قبلها بشويه عشان ابطل لك العربيه لا ما فيش ابركن على جنب هو العربيه ما ب- ما بتركنش هو عايز ابطل العربيه عشان تقف فالعيال دول عندهم سرعه رد الفعل اول ما كبر وخلاص بقى ايه ما بقاش عنده الجرأه وقوه القلب بحدث السن اهي فبدا يعمل ايه ينزل يركب ميكروباص نظيف ويركن على جنبه وبتاع لكن وهو صغير عنده المغامره عشان كده حتى بيتكلموا في قضيه التجاره يقول لك ان كل اللي ناجحين صغيرين بيل جيتس ده كان مليونير وهو عنده كام سنه 18 الواد بتاع الفيسبوك اسمه ايه مارك مارك برجر ولا مارك ايه اسمه مارك اه مارك ده 23 سنه الواد بتاع الفيسبوك ده اه، اكتشفوا حاجه ان هو عامل اه، جهاز ان هو عامل زي مجموعه اجهزه بيتكلموا بلغه غير اللغات المعهوده في العالم كله هو عنده عشان ما حدش يقدر يخش يقرا المعلومات بتاعته اللي هو على الكمبيوترات بتاعته الحاجات بتاعته هو, هو مش شايل تليفون زي بتاعنا كده ولا اي حاجه شايل تليفون ايه زراير لكن هو عنده الاجهزه اللي هو بيشتغل عليها هو المجموعه بتاعته ليهم شفره ما حدش يعرف يتكلم بيها يعني كانوا لسه كاتبين النهارده مين اللي مات من يومين طنطاوي في نفس اليوم اللي مات طنطاوي مات مين؟ مات الراجل اللي كان ماسك الايه الشفره بتاعت حرب اكتوبر فالشفره بتاع حرب اكتوبر اي لغه ممكن تتضرب الا لغه انت ما تعرفهاش فكان الراجل اقترح ان الشفره تبقى باللغه النوبيه فبتوع اسرائيل هيفهموا نوبي منين فما عرفوش يحلوا الشفره واضح فهي دي دايما السن الصغير كان واحد دايما في يقول لك دايما التاجر الصغير قلبه جامد وجريء وعنده روح المغامره اما ال- ال- ال- التاجر الكبير فيميل الى الجانب الايه الامن فعشان كده دايما كل المشاريع الناجحه تلاقي ماسكها مين عيال صغيرين اما الكبير فيقول لك لا أنا- انا انا مكسب قريب ولا خساره بعيده ولا خساره بعيده ولا مكسب قريب إيه، فدايما بي فهو تلاقي إيه، الواد بتاع الكمبيوتر ده ال- ال- م- م- بيل جيتس ده 18 سنه كان اغنى راجل في العالم ليه اللي عنده عنده روح المغامره عنده ع- هي دي حداثه اسنانهم عنده جرأه يخش تلاقي كده ال- ال- ال- معاذ ومعوذ بن العفراء كانوا كام 13 سنه 13 سنه سيدنا عبد الله بن الزبير ابوه بعته يحاربه وهو عنده كام سنه 10 سنين محمد بن ايه هيجي معانا بعد شويه إيه، كلكم اظن عارفين أم- م- م- يمكن مش عارفين القصه محمد بن القاسم محمد بن القاسم كان في سفينه فيها اسرى من المسلمات في جزيره اسمها جزيره سرانديب عارفين سرانديب بتاعت محمود سامي البارودي ماشي جنب الهند تحت الهند بشويه بتاعت الشاي ماشي اللي هو الشاي سيلان سيلان اللي هي سرانديب كان زمان اسمها سرانديب وحولوا اسمها لسيلان فكانت جم راحوا طالعين على السفينه دول وخدوا الاسرى المسلمات فواحده فيهم قالت وحجاجا زي ومعتصمه قالت ايه وحجاجا الحجاج الحجاج بن يوسف الثقفي بعت محمد بن القاسم فتح الهند وهو عنده 16 سنه وعنده كام 16 سنه جم عندهم اله كبير كده قالوا له لا بص الاله ده انت ما تقتلوش آه، ما تكسرش ال- ال- التمثال بتاعه واحنا هنديك ذهب مقداره كذا وكذا وكذا وكذا دول كان- قال لهم لا لا لا لا ادع صنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تدع صنما اكسر كل صنم فكسر الصنم لقوا جوه الصنم كنوز قد اللي عرضوها عليه عشر مرات فمحمد بن القاسم كان عنده كام كان سنه 16 سنه 16 ايه نعم لا لا لا لا ده محمد بن القاسم هيجي معانا بعد شويه ده اللي فتح الهند كلها فتح الهند كلها وكان ولد صغير عنده 16 سنه وهيجي هيجي هو الشيخ جايب لنا امثله بعد كده على الايه على الشباب الصغيره دي آه لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر الماضي الأمر الشاق دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم وكان الخليفة هارون الرشيد يغدق العطايا والصلات لطلبة العلم والعلماء حتى قال ابن المبارك عليه رحمة الله فما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للمحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم أكثر منهم في زمن الرشيد وأيام في زمن مين؟ الرشيد لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن ثمان سنين ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن عشر سنة وقد بلغ حبه بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله العلماء الذي جعله يعتبر العلماء في رعايته الخاصة من هؤلاء الأمراء المعز بن بديس أحد أمراء الدولة الصنهاجيين في المغرب الإسلامي كان لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره إلى حضرته وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه وعول على آرائه ومنحه أسمى الرواتب ده ايه الدولة لان طبعا اولي الامر معروف ان هم مين العلماء اللي هم مين العلماء فان كان الامير عالما فنعم به لان المأمون كان عالم بس هو خدع لانه اول واحد فسر الفلسفة والكلام ده كله ماشي فخدع هارون كان عالم وهم كانوا زي ما بيعلموه وايه ويؤدبوهم وربهم نكتفي على هذا المقدار اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا